والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين أقرأ ويا حضراتكم الإصحاح الأول من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة فيلبي في الإصحاح الأول بولس وتيميساوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع ساقفة وشمامسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترثون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مسرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار لست ادري فاني محصور من الاثنين لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أيضا عندكم فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل غير مخوفين بشيء من المقاومين الامر الذي هو لهم بينه للهلاك واما لكم فللخلاص وذلك من الله لانه قد وهب لاجلكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتالموا لاجله اذ لكم الجهاد عينه عينه الذي رايتموه في والان تسمعون في نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه صوم الاباء الرسل اللي ابتديناه من يوم الاثنين الماضي بعد فترة الخمسين المقدسة اللي احتفلنا فيها بقيامة ربنا يسوع المسيح ثم بالصعود ثم بعيد العنصرة حلول الروح القدس ونبتدي النهاردة في هذا الأسبوع والأسابيع القادمة نتكلم ونتأمل تحت عنوان رسالة فرح باعتبار إن بعد فترة كورونا الشديدة وابتدت بعد الناس ما ابتدت تاخد الفاكسين اللقاح وابتدت الناس تحترس أكتر وأكتر ونشكر ربنا حسب الإحصائيات النسب بتقل نسب الإصابة أو الوفاة ربنا يحفظ الجميع عايز أتكلم وياكم على حالة الفرح من خلال رسالة فرح وتأملنا في بعض المبادئ اللي تساعدنا على ان احنا نعيش هذه الحاله او هذه الرساله نتمتع بها هي رساله فيليبي اللي كتبها القديس بولس الرسول في السجن وهنا بتقف قدامنا اول علامه استفهام كبيره واحد في السجن يتكلم عن الضيق يتكلم عن الالم يتكلم عن التعب يتكلم عن العزله لكن انه يتكلم عن الفرح دي اخر ما كنا نتوقع بولس الرسول بعد كرازة كبيرة سجن في روما اللي هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية وهو في السجن كتب أربع رسائل كتب رسالة شخصية إلى فيليمون ودي إصحاح واحد وكتب رسالة أفسس ورسالة كلوسي ورسالة فيليبي يعني كتب أربع رسائل ومعروف في كتب التفسير أن هذه نسميها رسائل السجن مجرد تسمية لكن طبعا كتبها وقعد في السجن أكثر من سنتين لكن الرسالة دي لها طابع خاص وأهل فيليبي كانوا لهم معزة خاصة في قلب بولس الرسول أنا مش هخش في تفاصيل كتيرة لأن أنا يهمني إن إحنا ناخد بعض الآيات اللي نقدر نعيش بيها في حياتنا ونتمتع بالفرح اللي كان موجود فيه القديس بولس الرسول طبعا زي ما كلنا عارفين القديس بولس كتب 14 رسالة وال 14 رسالة دول بيضموا حوالي أو بالتحديد يعني 100 إصحاح وفيهم فكر العمل والرعايه والكرازه والخدمه ومواجهه المشكلات الداخليه والخارجيه عبر الرسائل ال14 والحقيقه كل رساله لها جمالها ولها طبيعتها ولها روحها لكن الرساله دي بالذات روح الفرح بتشع في كل ارجائها وأرجوك وأنت بتدرسها وبتقراها وبتتأمل فيها ما تنساش إنها اتكتبت في السجن كتبها بولس الرسول في السجن في الألم وده ينقلك صورة مهمة عن إن روح الفرح هي التي تملأ الإنسان مش مهم المحيط بيه إيه في فرح جواه وفي الرسالة دي الآية اللي معظمنا حافظها حتى بالشاهد بتاعها فيليبي أربعة أربعة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا وخد بالك إن الهدف ده أو الرسالة دي أو القصد ده موجه بصورة جماعية افرحوا افرحوا في الرب كل حين ويعني لو خدت بالك وياي هتلاقي كلمة كل حين هي نفسها اللي اتقال صلوا كل حين وشاكرين الله كل حين ف آه، التوازي ما بين الصلاة كل حين والشكر كل حين والفرح كل حين ده عامل زي الضفيرة الخيط المسلوس وهو ده اللي بيشكل قيمة حياة الإنسان الصلاة والشكر والفرح وحطهم بقى رتبهم زي ما انت عايز الفرح يؤدي بيك لشكر والشكر يخليك تصلي والصلاة تخليك تفرح وهكذا رسالة فرح والحقيقة آه، رسائل بولس الرسول زي ما قلت لك هي كل رسالة بتمتاز بحاجة شكل لكن الرسالة دي لها روح خاصة وأرجو أنها تكون مدار تأملنا خلال هذا الصوم صوم الآباء الرسل لغاية ما نحتفل بعيد الرسل إذا أراد ربنا وعشنا في يوم 12 يوليو 5 أبيب الشهر الجاي بنعمة المسيح الرسالة دي كتبها بولس الرسول آه، أهمية مدينة فيليبي كانوا زمان يعملوا الميناء على شط البحر ويخشوا جوه حوالي سبعة تمانية كيلو يعملوا مدينة السكن لأن البحر لما يفيض أو المية العاصفة تزيد ممكن تأثر على البلد فكانوا يعملوا البلد السكنية تبقى جوه فهي على البحر اسمها نيابوليس وجوه اسمها فيليبي وبتعتبر كأنها مدينة واحدة لكن أهمية هذه المدينة أو هذه القرية اللي اتسمت على اسم والد الاسكندر الأكبر فيليب المقدوني أهميتها إن هي دي أول بلد في أوروبا نالت شرف الإيمان بالمسيح زي عندنا في مصر الاسكندريه اول بلد في افريقيا نالت شرف الايمان بالمسيح فكانت فيليبي دي هي المدينه البكر او بذره الايمان المسيحي اللي امتد لكل آه، ربوع آه، قاره اوروبا فيليبي كان بيخدمها آه، خادم والخادم ده كان محبوب جدا من شعب فيليبي من أهلها من أهل المدينة اسمه أبوفرودوتس أبوفرودوتس ده كان خادم سمعوا من خلاله أن بولس الرسول في السجن في روما فأهل فيليبي الكرام قالوا ده ما بيشتغلش طب هيصرف على نفسه ازاي هو كان في حاجة زي تحت التحفظ كده أو على ذمة التحقيق باللغة المعاصرة بتاعتنا يعني فأهل فيليبي بكرم بالغ برغم أن إمكانياتهم ضعيفة ابتدوا يجمعوا من بعضهم بعض العطايا المادية وابتدوا يدوها أبو- لأبو فرودوتس الخادم بتاعهم وقالوا له من فضلك سافر وروح لغاية روما وقدم العطية دهيت كعمل محبة للخادم الكبير بتاعنا اللي خدمنا اللي هو بولس الرسول اللي محتاج في السجن بتاعه من يؤازره ومن يساعده وابو فرودوتس قام بالمهمه دهيت لكن في الطريق مرض وتعب وكاد ان يموت لكن ربنا رحمه ونشكر الله آه، تمم شفاه فكانوا اهل فيليبي خايفين عليه وبولس الرسول اللي وصل له العطية أيضا كان خايف عليه لكن حتى في الرسالة في الإصحاح الثاني تلاقيه بيمدحه بعبارات جميلة خالص لما نوصلها نبقى نقراها سوا شفاه ربنا وبقى كويس لكن ابتدى بولس الرسول يشكره ويشكر أهل فيليبي اللي قال عليهم وده تعبير بالغ الرقة قال عليهم كده أنتم سروري وإكليلي عارف الواحد لما يلبس إكليل كده على رأسه أو في عنقه الإكليل ده علامة فخار افتخار فقال أهل فيليبي أنتوا سروري وإكليلي أنتوا آه، الفرحة بتاعتي وفي العبارات هتلاقي كده عبارات تمتلئ بالعواطف الجياشه او العواطف الحاره انه يتكلم على آم، قد ايه انا مشتاق ليكم قد ايه انا دايما بصلي لكم كل ما يجي وقت صلاه اذكركم دايما ومش بعيد انه كان بيذكرهم واحد واحد انه كان عارفهم فكان في نوع من الرباط الوجداني ما بين القديس بولس الرسول خادمهم وما بين اهل فيليبي وما بين الخادم المحلي بتاعهم اللي هو ابو فرودوتس عايزك برضو تتخيل وبولس الرسول في السجن كان بيتغير عليه ورديات من الجنود حراسة فيبدو انه كان بيبقى فيه فرصة انه يتكلم وياهم وينقل لهم ايمانه بالمسيح والجنود دول بيتغيروا في الورديات بتاعتهم فبعضهم بيروح الى بيت قيصر برضو عشان ورديات حراسة فابتدوا يتكلموا بالكلام اللي قالوا اللي سمعوه من بولس الرسول فبقت الكرازة بالمسيح وصلت إلى بيت قيصر إلى دار الولاية وبعض الكتب التاريخية بتقول إن في ناس من يعني نالت الإيمان وناس عرفت المسيح وحتى زوجة الإمبراطور في بعض المصادر التاريخية يقولوا إنها عرفت الإيمان بالمسيح وبقى في روح الله تعمل بقوه وهنلمس ده في آه، ال- القرايه بتاعتنا او في بعض الايات اللي نحب نحطها قدامنا واحنا آه، بنجتهد علشان آه، نعيش روح الفرح اللي كانت موجوده عند القديس بولس الرسول. عايزك تعرف ان الفرح هو الهدف الانجيلي وراء كل ممارسه روحيه نصنعها. يعني بنصلي عشان نفرح بنقرا الانجيل عشان نفرح بنسبح عشان نفرح بنصوم عشان نفرح بنمارس الاسرار سواء سر المعموديه او سر الميرون او سر التوبه والاعتراف او سر التناول او حتى الاسرار اللي هي مش للجميع زي سر الزيجه او سر مسحه المرضى او سر الكهنوت كل هذه الاسرار نمارسها من اجل الفرح فالفرح هو التارجت او هو الهدف او هو القصد الاخير اللي آه، عايزين نوصل له وطبعا ما تنساش ان كلمه انجيل معناها بشاره مفرحه دي يعني في الطريق كده زي ما قلت لك الرساله في السجن في الضيق في العوز ولكن بتتكلم عن الفرح وده بيشكل قدام الانسان نوع من التحدي ازاي في وسط الضيقه يعني مثلا في اثناء انتشار الوباء في الايام الشديده اللي مرت قبل كده كان كل الناس قاعده في البيت كانها مسجونه وكان الشعار اللي طالع ستي ات هوم اقعد في البيت امكث في البيت قلل نزولك واحيانا بعض الناس تتضايق او بعض الناس تبقى يعني مش واخده على القعده والمضايقه ده تخليه مش عارف يعمل ايه بولس الرسول في هذه الرساله ينقل لنا حاله الفرح رغم الضيقات اللي كانت موجوده بره يمكن اسالك سؤال هو ليه الانسان ما بيشعرش بالفرح ليه الفرح بيغيب عن بعض الناس ليه بس قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اقول لك ان واحنا بنحتفل بحلول الروح القدس دايما في تعبيرين مهمين مواهب الروح وثمر الروح مواهب الروح لبعض الناس بعض الناس الله يعطيهم موهبة خاصة في عمل خاص من أجل الخدمة وبنيان كنيسة الله مش لكل الناس لكن في ثمر الروح ده للجميع لكل واحد فينا الكبير والصغير الشاب والشابة بس عايزك برضو تلتفت إلى ملحوظة مهمة جدا لما بنقول لما بتقرا في غلطية 5 23 يقول لك أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام ويكمل تسع ثمار للروح القدس الوداعة والإيمان والتعفف وطول الأناء جميل بس خد بالك من الملحوظة اللطيفة دي إن أول حاجة قال لك أما ثمر الروح فهو محبة المحبة دي بتعتبر الأرضية الحقل اللي بيطلع منه الثمر أول ثمرة بتطلع إيه فرح تاني ثمرة إيه سلام تالت ثمرة وداعة رابع ثمر صلاح إيمان تعافؤ إلى آخر الثمار ده هي. بس عايزك تعرف إن الثمرة الأولى نتيجة المحبة اللي انسكبت في قلوبنا من على الصليب بواسطة الروح القدس في قلوبنا محبة المسيح هي الفرح بنصلي في صلاة في قطع الساعة السادسة اللي هي ساعة الصليب نقول كده نشكرك يا رب لأنك ملأت الكل فرحا خد بالك من تعبير ملأت يعني واحد بيملى حاجة لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك كأن كل واحد فينا بيروح عند الصليب يقف عند أقدام الصليب وهو بيصلي وبيقول له يا رب قلبي هوت املاه أقوم القلب ده يتملى بمحبة ربنا اخد المحبة دهيت واحولها إلى طاقة عمل وطاقة خدمة وطاقة صلاة وطاقة كرازة وبعدين أرجع تاني أتشحن من هذه المحبة ويتملى قلبي وأقول له أشكرك يا رب لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيني العالم يا رب المجد لك فالفرح هو الثمرة الأولى اللي هي محور تأملنا في الرسالة واللي هي الحالة اللي بنحاول ناخدها وينقلها لنا القديس بولس الرسول وناخدها منه رغم انه كان في السجن ارجع للسؤال السؤال بيقول ليه لا نشعر بالفرح ليه الواحد فينا مش بيشعر بالفرح هحط لك شوية أسباب أول سبب الناس أحيانا الناس المحيطين بالإنسان سواء في البيت سواء خارج البيت سواء أصحاب سواء أصدقاء سواء أقرباء سواء أحباء كيف ما يكون وضعهم أحيان يكون الفرح غايب عنهم ولسان حالهم ينقل الأمور المحزنة فقط ولم يختبروا هذا الفرح وأحاديثهم دايما أحاديث مؤلمة متعبة مقلقة زي واحد تقعد وياه ما فيش في لسانه غير انه يجيب لك سيره الحاجات الوحشه او ما درتش الحادثه الفلانيه الموضوع الفلاني القصه المؤلمه الفلانيه ما فيش في لسانه غير كده تجنب هؤلاء او واحد يكون الكلام بتاعه دايما عينيه نظرته سوداويه مش شايف النور ما كل الامور في عينيه سلبيه حياته ما فيهاش اضاءه ما فيهاش استناره ما بيشوفش زي ما بيقولوا في التعبير المشهور جدا لا يرى في الكوب نصه فاضي ونصه مليان هو بيشوف النص الفاضي بس ويمكن في مره من المرات ذكرت واياكم المدرس اللي حب يشجع تلاميذه فجاب لهم سبوره بيضه كبيره وجه كده في ركن من اركانها حط نقطه سودة وسال الطلبه شايفين ايه قالوا له شايفين النقطه السودة قال لهم اهو ده العيب بتاعكم شايفين النقطه السودة لكن مش شايفين المساحه البيضة الكبيره في ناس كده تجنب النزل بقدر الامكان سواء في المواجهه سواء بالتليفونات سواء بالشات لما بنقعد نعمل شات على النت تجنب الناس المحبطة الناس اللي بتكسر المقاديف الناس اللي ما عندهاش رجاء الناس اللي هي دايما رؤيتها رؤية آه، سلبية للأمور دايما الناس اللي عندها قدر كبير من الخوف تجنب هؤلاء نمرة واحد نمرة اتنين الأشياء الأشياء يعني المقتنيات الناس بيروح عنها روح الفرح ليه آه ماسك في كده الحاجة دهيت بيملكها عايز يبيعها عايز يمتلكها عايز يشتريها مش قادر يشتريها تطلعاته أعلى آه بيشوف في التلفزيون حاجات كتيرة وعايز آه يمتلك كل شيء ويمكن آه أتذكر الفيلسوف اللي في يوم من الأيام آه، وقف قدام مستمعيه وقال كنت اشتهي ان امتلك ساعه ورفع ايده كده عايز امتلك ساعه ما عنديش ساعه وفي يوم امتلكت الساعه فلما امتلك الساعه مسكها كده بايديه فقال للمستمعين بتوعه لقد اكتشفت حقيقه انني امتلكت ساعه ولكنني خسرت يدي لان ايده كانت الاول حره بيقدر يعمل كل حاجة بيها لما مسك الساعة بإيديه بقت إيديه متعطلة ما يقدرش يعمل بيها أي حاجة ما كانوش زمان على فكرة اخترعوا الساعة اللي هي الواحد يلبسها في إيده كده ويبقى لها أستيك مخصوص معدن أو جلد ما كانش الكلام ده موجود الخلاصة إن تطلعات الإنسان تطلعاته الواسعة أحيانا تقلقه وحين تخليه لا يشعر بالفرح والمثل ده سمعته كتير يقول كنت أتذمر على الله لأنه ليس عندي حذاء وذات يوم وجدت إنسان بلا قدمين حينئذ شكرت الله يعني كان دايما آه، يتذمر على الله ان ما عندوش الحذاء كل الناس عندها احذيه وهو ما عندوش لكن في يوم اكتشف ان في انسان ربنا يحفظكم بلا قدمين في اللحظه دي اكتشف يا ده انت اعطيني يا رب قدمين بتحرك بيهم فدايما آه، حب الاشياء حب القنيه حب المقتنيات التطلعات كل ده يغيب روح الفرح من عند الإنسان حاجة تالتة آه، بتخلي آه، روح الفرح غايبة عند الإنسان الظروف اللي حواليه الظروف مثلا ربنا يحفظ الجميع ظروف مرض آه، ظروف فشل سواء في العمل أو في الدراسة أو في تكوين الأسرة أو أو أو الظروف الكتيرة الإنسانية الظروف دهيت الإنسان لما يركز فيها تغيب عنه روح الفرح تغيب عنه ما تنساش ان مسيحنا هو ضابط الكل هو بيدبر حياة الإنسان يوم ورا يوم وهو بيرسم خطة جميلة وهو يصنع الكل حسنا وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المهم ان انت يبقى عندك الثقة دهيت وعليك تعمل اللي تقدر تعمله في دراسة اجتهد في دراسة في عمل كن أمين في عمل في بيت كن أمين في البيت وفي خدمة البيت وفي خدمة الأسرة وهكذا في خدمتك بصفة عامة في الكنيسة أو غير الكنيسة إزاي تكون إنسان ماشي باستقامة الصورة دهيت بتخلي ظروف الإنسان الإنسان يراها انها من عند ربنا خير كله حلو يبقى الناس والممتلكات او القنيه او الاشياء الظروف نمرة أربعة اللي بتخلي ما عند الإنسان ما عندوش حالة من حالات الفرح أو حالة الفرح المستمرة اللي هو القلق الشخصية القلوقة آه، أنا فاكر كده زمان آه، كنت قريت قصة عن آه، سيدة كانت عايشة في بيت لوحدها على أطراف المدينة قصة أجنبية على أطراف المدينة وكانت آه، خايفة وقلقانة ومستنية حد يجي وقريب منها شريط القطر فالقطر بيعدي رايح جاي وكان في ساعة عمالة الساعة اللي بندول ده هي بتعمل صوت فبقى صوت القطر وصوت الهواء لأنها في طرف المدينة وصوت القطر الأصوات دي كلها شكلت نوع من المخاوف قدامها ونوع من القلق وكانت النتيجة إنها تعبت ومرضت خالص من القلق وبيقولوا على القلق هو مرض العصر ليه تقلق مدام حياتك في ايد الله وعلى رأي القصة الرمزية اللي بتحكي ان في اتنين عصفورتين كانوا واقفين على شجرة كده في اول النهار وبيزقزقوا مبسوطين وفرحانين وبيبصوا على الناس وهم ماشيين تحت في الشارع فالناس ماشية قلقانة ومكشرة ومتضايقة فعصفورة بتسأل التانية بتقول لها هم الناس ليه ماشيين كده قلقانين وخايفين ومتضايقين ومكشرين وما عندهمش ابتسامة ما عندهمش رجاء هم ما عندهمش إله زي الإله اللي عندنا العصفورتين بيكلموا بعض ما عندهمش إله زي الإله اللي عندنا اللي بيعتني بينا وبيعمل لنا أكلنا ولبسنا وشربنا وحياتنا كلها حط قدامك هذه المعرفة من فضلك ولما هتقرا الرسالة وأرجو إنك تاخدها قراية مركزة مرات ومرات كل ما تقرا الرسالة دهيت كل ما تعيش فيها بفرحة كبيرة قوي وتشعر بالفرح وما تنساش إنه كتبها وهو في السجن عايز اقول لك حاجه بقى في الرساله دهيت جميله قوي بس الرساله دي رساله فيليبي في الوسط قبلها رساله افسس وبعدها رساله كلوسي ثلاث رسائل والثلاثه اتكتبوا في السجن بس في كلمه معينه اتكررت في الثلاث رسائل دي احبك آه تعرفها ونقف عندها واقول لك الايات بتاعتها في رسالة أفسس يقول كده الجزء اللي بنصليه كل يوم في باكر أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها أقولها تاني أسألكم أنا الأسير في الرب ده في رسالة أفسس وكلمة الأسير في الرب في السجن أسير أن تسلكوا كما يحق للدعوة كما يحق للدعوة ده في افسس في فيليبي اللي هي الرساله الثانيه بقى في السجن برضه في الاصحاح الاول اللي قريناه دلوقتي يقول لنا في عدد 27 فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح الثانيه كما يحق للدعوه التي دعيتم اليه الثانيه كما فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح في الرسالة الثالثة بقى اللي هي رسالة كلوسي وبرضه كتبها في السجن يقول كده لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا وأرجوك تحط بقى الثلاثة جنب بعض كما يحق للدعوة كما يحق الإنجيل المسيح كما يحق للرب في كل رضا وحطهم جنب بعض كده عشان تطلع منهم مفهوم مهم جدا اولا كما يحق للدعوه كل واحد فينا الله ارسله في دعوه في عمل ربنا لما خلق كل واحد فينا خلقه بقصد خلقه بهدف ربنا ما بيخلقش كده الناس من غير رساله انت ليك رساله وانت ليك رسالة والرسالة دهيت على مدى العمر على مدى العمر اوعى تقف قدام نفسك وتقول انا ما عنديش رسالة ما فيش رسالة او مثلا تقول انا زي قلتي او يعني ما فيش حاجة بعملها ابدا وزي ما شرح في في رسائله ان احنا المؤمنين كالاعضاء في جسد المسيح احنا فعلا اعضاء جسد المسيح بس كل عضو له عمل كل عضو له دور له وسيله العين لها دور لها وظيفه الإيد لها وظيفة الرجل لها وظيفة الأحشاء الداخلية لها وظيفة اوعى واحد فيكم يقول لي طب ويعني قول لي كده هو الحاجب ايه وظيفته ايه وظيفة الحاجب طب العين ولها وظيفة والجفون ولها وظيفة طب الحاجب ده ايه يقول لك الحاجب وظيفته هي تجميل العين العين من غير الحاجب ما تبقاش جميلة تبقى قبيحة فأحيانا الإنسان يخلق إنسان يكون دوره ووظيفته في الحياة أنه يجمل حياة إنسان آخر ويساعده ويقويه ويشجعه ويحميه دور وسيلة مش كلنا زي بعض وكلنا نحتاج بعض بدون استثناء اعرف كما يحق للدعوة انت مدعو مدعو على اسم المسيح انت مدعو لعمل مدعو لرسالة مدعو لوظيفة مدعو لهدف دعوة ويقول لنا بولس الرسول شوف يعني الاسلوب الجميل بتاعه اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه انتوا عارفين لما بنيجي في الاعمال بتاعه الشركات والمصانع يقول لك جوب ديسكريبشن يعني العمل ده الوظيفه بتاعته مفرداتها كده الاعمال المطلوبه منه هي كده المسؤوليات بتاعته كده بولس الرسول يقول لنا كما يحق ازاي الدعوة دعوة حقيقية وازاي تكون الدعوة دهيت كما يحق للدعوة التي بها دعيتم انت دعيت خادم انت دعيت طبيب انت دعيت مهندس انت دعيت مدرس انت دعيت عامل في مصنع انت دعيت رب أسرة او انت ربة أسرة انت دعيت في الدراسة بتاعتك انت دعيت في المسؤولية بتاعتك كما يحق للدعوة التي دعيت إليها دعيتم إليها دي نمرة واحد يبقى الدعوة لها مواصفات أمشي عليها عشان تكون دعوة حقيقية نمرة اتنين كما يحق لإنجيل المسيح ودي الآية الوحيدة اللي في الإنجيل اللي بادية بكلمة فقط في الإصحاح الأول اللي قريناه دلوقتي في عدد 27 فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ازاي الانسان يعيش حسب الوصيه ازاي الانجيل يبقى قدامك على طول وازاي ان حياتك تبقى حياه حقيقيه كما يحق لانجيل المسيح ازاي حياتك زي ما بولس الرسول بيقول في رساله اخرى تكون انجيلا مقروءا من جميع الناس يعني الانجيل ده بتعبير رمزي كانه يتجسد فيك وتصير انت انجيلا مقروءا من جميع الناس شيء مهم شيء مهم انك الوصيه تكون حاضره كان ارشادات عملك ودعوتك وسلوكك وحياتك كلها هي من خلال الانجيل حسب الوصيه يقول لنا داود النبي لكل كمال رايت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا لكل كمان كل حاجة لها سقف أما وصية المسيح واسعة جدا تسعنا كلنا نشتغل فيها كلنا نتمتع بيها كلنا نعيشها كلنا نختبرها كلنا فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح وأنا أدعوك بصفة خاصة إنك تهتم بالوصية وإنجيلك اليومي كل يوم التالتة بقى أنا قلت لك كما يحق للدعوة كما يحق لإنجيل المسيح نمرة ثلاثة بولس الرسول في رسالة كلوسي في الإصحاح الأول في عدد عشرة يقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا انت عندك دعوة وعندك وصية فاضل لك حاجة الرضا بقى ان حياتك تكون في حاله رضا دايما الانسان المتذمر ليست في حياته بركات ده البركات تعدي عليه كده وما يستفدش بيها ولا تقف عنده الإنسان المتذمر دايما يفقد الفرص الإنسان المتذمر يضيع منه حاجات كتير يقول لنا هنا لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا ما تنساش كتب الكلام ده وهو في السجن وهو جوه السجن الوصايا دهيت بقى انت في السجن وبتتكلم عن الرضا انت في السجن وبتتكلم كما يحق للدعوه قال اه ما هي دي معالم الحياه المسيحيه معالم حياتك المسيحيه كما يحق للدعوه كل واحد فينا عنده دعوه كما يحق للوصيه لانجيل المسيح زي ما الوصيه بتقول انت بتطبقها وانا بطبقها وده بيطبقها ودي بتطبقها بنعيشها بس كل ده هو بنكمل المثلث الجميل بقى اللي هو الرضا حياة الرضا حياة القبول حياة الطاعة الحياة التي يرى فيها الإنسان أن الله يقود خطواته وكل اللي بتعمله يا رب حلو وكل اللي انت بتقدمه لي حلو وكله من أجل خيري وزي ما قلت لك بولس الرسول يقول لنا في روميا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أنا علي أحبك يا رب فكأن مثلث فيه الدعوة وضلع الدعوة وضلع الوصية وضلع الرضا ومليان المثلث ده بالمحبة كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الصورة الحلوة دهيت بحطها قدامك واحنا بنتكلم كمدخل ل رسالة الفرح اللي بيقدمها لنا القديس بولس الرسول رسالة فيليبي وبيكتبها وهو في السجن وبيدعونا كلنا مش لحياة الفرح لحالة الفرح اللي نتواجد فيها على الدوام في حياتنا أنا هعتبر إن ده مقدمة أنت عليك تبتدي تقرأ الرسالة هي رسالة قصيرة أربع إصحاحات اقراها مرات ومرات باستمرار ولاحظ ان بولس الرسول كتبها مره واحده فانت اقراها واحفظها وتعلم منها واذا اراد ربنا وعشنا الاسبوع الجاي نكمل تاملاتنا في هذه الرساله احب ان انا اذكر كتاب المقدس الجديد اللي أصدرته دار الكتاب المقدس في مصر هنا اسمه الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية والحقيقة أنا بنتهز الفرصة دهيت وأشكر دار الكتاب المقدس هم صار ليهم مدير جديد هو المهندس أمير الهامي والمدير السابق اللي هو الدكتور رامز عطلة قاد دار الكتاب المقدس على مدى 30 سنة أو أكثر باقتدار وبنجاح الحقيقة وهو صديق لنا وهو خادم مبارك وكانت مفاجأة طيبة النهاردة لما قابلت وفد من الدار الكتاب ده اللي بيقدم خلفيات توضيحية تاريخية أو تفسيرية أو جغرافية أو لغوية بيقدمها ل بعض النصوص الكتابية بس ده الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية والحقيقة ده عمل خد من خدام الدار أكثر من عشرين سنة وهو عمل مبارك كان صدر قبل كده في جزء للعهد الجديد وصدر لبعض أسفار العهد القديم لكن أول مرة يصدر بهذه الصورة هو مساعد جدا في أنك تفهم النصوص الكتابية هو مش كتاب تفسير لكن كتاب بيقف عند الكلمات بعض الكلمات اللي لها خلفية بيشرحها لك بيقول لك الكلمة دي كانت في وقتها بتعني كذا أو المقصود بيها كده أو استخدمت مثلا عدة مرات في الشواهد دهية هو كتاب مفيد جدا ككتاب دراسي وأنا الحقيقة بشجع الجميع وبالذات اللي بيدرسوا الآباء في الكنائس والخدام والخادمات والأسر أنه يقتنوا هذا الكتاب ويستخدموه في دراستهم والحقيقة هو عمل مبارك جدا أنه يصدر باللغة العربية وزي ما قلت لكم خد مجهود أكثر من عشرين سنة ويحوي هذا العمل الهام ومفيد في كل بيت وانت بتقرأ في كل أسفار الكتاب المقدس احنا بنهني المدير الجديد وبنذكر بالخير المدير السابق وبنصلي ان يبارك الله عمل دار الكتاب المقدس في مصر لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين